السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى حمدا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء وملء ما شاء ربنا من شيء بعد اللهم لك الحمد العظيم عدد قطر الامطار وعدد مكاييل البحار وعدد ما اظلم عليه الليل واضاء عليه النهار اللهم لك الحمد كله واليك يرجع الامر كله علانيته وسره الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على سيد الخلق اجمعين على سيد الاولين والاخرين ثم اما بعد فيعني هنتكلم النهاردة في موضوع يا جماعة يعني كلمة شغلت ذهني امبارح كلمة بعد ايه بعد ايه يعني احيانا كتير جدا الانسان ممكن يجي يعمل حاجة يندم عليها جدا في الدنيا ويجي لحظة الندم بعد ايه جاي تندم بعد ايه جاي تبكي بعد ايه جاي تتحسر بعد ايه فتخيل معايا لو انت نزلت حلبة ملاكمة حلبة ملاكمة بس ما انتش شايف الخصم بتاعك ليه مغميين بك عينيك تخيل لو الخصم بتاعك عنده عشر سنين بس اعمل فيك ايه احنا مش شايفين الشيطان يا جماعة مش شايفين الشيطان ودي اخطر حاجة في المعركة بتاعتنا مع الشيطان تع... تعاملك مع خصم ما انت شايفه وخصوصا والخصم ده مش بيكرهك مش بيحقد عليك ده امنية حياته انك تبقى واحد من ضمن اللي هيقف يخطف فيهم في جهنم وقال الشيطان لما قضي الامر انت متخيل معايا متخيل الشيطان عايز يوديك لغايه فين عايز يخليك في جهنم والعياذ بالله فتخيل لما خصم زي ده انت ما انت شايف هو متربص لك فين ما انت شايف هو متنكل لك في صوره ايه ما انت شايف هو بيعد ليك الغام شكلها ايه ما انت شايف هو بيزرع لك الغام في الطريق الى الله سبحانه وتعالى فتخيل وانت بتتعامل مع خصم بهذه الدرجة لازم يكون درجة الحذر بتاعتك شكلها ايه يبقى يعني يعني اذا احنا عايزين نتكلم الليلة او نتكلم النهاردة عن اية من ايات كتاب الله سبحانه وتعالى عايزين نتكلم عن خطبة الشيطان في اهل النار عايزين نتكلم عن خطبة الشيطان في اللي قدر يضحك عليهم واللي عارف يزرع لهم الغام دمرت علاقتهم بالله وعايزين نتكلم عن خطبة الشيطان في اللي البؤساء اللي ضحك عليهم للأسف الشديد ضحايا معركة البشر مع ابليس موضوع خطير جدا وموضوع مهم جدا وآية واحدة في سورة إبراهيم ولكن آية والله العظيم الإنسان اللي هيحس بيها لازم هيتزلزل من شدة خطورة هذه الآية وقال الشيطان بدأت الخطبة انتوا متخيلين الآية اللي قبلها الآية اللي قبلها في سورة إبراهيم الكبراء والضعفاء الضعفاء والمستضعفين قاعدين يتشكلوا مع بعض والكبراء يقولوا للمستضعفين لو هدانا الله لهديناكم والموضوع وصل لدرجة ان خلاص اهل النار ماسكين في بعض اهل النار هيولعوا في بعض فوق نار جهنم اللي مولعه عليهم وفي وسط الجو الرهيب ده ويطلع الشيطان فجأة انتوا تقعدوا وانتوا تقعدوا الكبراء يقعدوا والمستضعفين يقعدوا ليه انا اللي ضحك على الاثنين اللي ضحك على الكبراء واللي ضحك على المستضعفين اللي ضحك على رؤساء الشلل واللي ضحك على الشلل اللي ضحك على الشباب واللي ضحك على الكبار اللي ضحك على الجميع اقعدوا كلكم بقى اما اشبك فيكم اما تشف فيكم اما طلع الحقد اللي فضل الوف السنين في قلب عليكم اول مرة هكلمكم بصراحة اول مرة هكون صادق معاكم اول مرة هديكم كلمة صدق بعد الوف السنين عيشتكم في خدعة وفي وهم لغاية ما حطيتكم في الموقف اللي انتوا قاعدين فيه وقال الشيطان لما قضي الامر لما خلاص اهل الجنة دخلوا الجنة دخلوها فعلا وشافوها بعينيهم ومسكوا نعيمها وداقوا نعيمها وشافوه لما اهل الجنة داقوا ريحين الجنة وسكنوا في قصورها وسبحوا في انهارها لما اهل الجنة تمتعوا في الجنة وبطيورها وبطعامها وقال الشيطان لما قضي الامر لما اهل النار دخلوا النار وشافوها واتسحبوا على وجوههم لغايتها والقوا فيها والعياذ بالله ودخلوها لما اهل النار دخلوا سقر والحطمه لما اهل النار ذاقوا العذاب العظيم وعرفوا يعني ايه الحميم ويعني ايه الغساق وعرفوا كل كل آية عذاب من مئات آيات العذاب اللي في القرآن الكريم عرفوها آية آية بعينيهم كل حديث من أحاديث العذاب في أحاديث رسول الله ده أول يا جماعة احنا دلوقتي بنتكلم عن آيات وعن أحاديث احنا مش شايفينها ومش متصورين منظرها ومش عارفين هي ممكن حقيقتها تكون شكلها ايه دول شافوا بعينيهم فعلا وبقوا أكتر ناس عارفين بالظبط تفسير ايات العذاب والقرآن في القرآن والسنة هو ايه ناس داقوا النار ومقامعها واغلالها وحميمها وزقمها وداقوا يعني ايه انسان حياته كلها تبقى من نار والعياذ بالله وقال الشيطان لما قضي الامر كلمة كبيرة قوي قوي كلمة لما قضي الامر تفيء الارض فلذات اكبادها تقيء الارض فلذات اكبادها مثل الاسطوان من الذهب الارض يا جماعة بتيجي يوم القيامة تطلع بقى ايه الكنوز اللي فيها الكنوز والعمارات والموبايلات والعربيات وكل الحاجات اللي فتنت الناس عن ربنا سبحانه وتعالى تقيء الارض فلذات اكبادها مثل الاسطوان من الذهب طلعت بقى كل اللي فيها وتخيل بقى اهل الدنيا وهم ماشيين في, ال- في, في, في, في ارض المحشر رايحين يحاسبوا وهو رايح يحاسب يلاقي قدام عينيه كل الدنيا اللي فتنته عن ربنا الدنيا دلوقتي ما عادش قيمتها زي قبل كده قبل كده لو انت ماشي لقيت ذهب لقيت جوهره لقيت كنز لقيت شهوه من الشهوات هتقف وهتحاول انك تاخدها باي طريقه في الاخره ما عادش ليهم قيمه العشاره عطلت ما عادش في اي حاجه لها قيمه كل قيمه الدنيا اتعطلت يا جماعه يقتقيء الارض فلذات اكبادها مثل الاسطوانه من الذهب فياتي القاتل وينظر الى المال ويقول في هذا قتلت هو ده اللي خلاني اعصي ربنا وارتكب الكبائر وياتي السارق وينظر الى المال ويقول في هذا سرقت هو ده اللي خلاني ابقى سارق واعتدي على حرمات المسلمين وياتي قاطع الرحم وينظر الى المال ويقول في هذا قطعت رحمي هو ده اللي خلاني اقطع الصله بيني وبين رحمي هو ده اللي خلاني اكل ورث قرايبي هو ده اللي خلاني ما ازورش قرايبي مستخسر ان انا اجيب لهم هديه هو ده هو ده ده- ده- تخيل انك انت شايف قدامك ربنا من من اذلال الناس عشان يذل العصايه والقيامه الحاجه اللي بعدتهم عن ربنا سبحانه وتعالى يحطها قدام عينهم قبل ما يتحاسبوا ده من مظاهر الاذلال يوم القيامه ويبص الحاجات دي يقول في هذا قتلت بعد ايه بعد ايه جاي تندم بعد ايه جاي تتحسر بعد ايه ربنا بيحط المنظر ده قدامنا ربنا يعافينا والله يا جماعه من حسرات يوم القيامه ثم شوف بقى اخر كلمه كلمه مؤلمه جدا ثم يتركوه ويذهبوا خلاص ما عادش له قيمه ولا عاد له اي قيمه ان هم يبصوا يتركوه يتركوه يعني يسيبوه الوقت بس الوقت بس جاي تسب الوقت بس جاي تسب بعد ما طول الدنيا كنت متشبث بفلذة كبد الدنيا بعد ما كل طول الدنيا كنت متشبث بشهواتها الوقت جاي تسيب الدنيا يا لما شاف الدنيا بعد ما مكياجة الشيطان اتشالت من عليها ما هو شوف الحديث تقيء الارض تخيل انت لو كلت اكل جميل وبعد كده رجعته يبقى منظر الاكل بقى ايه لما الكنوز اللي فتنتنا دي تظهر على حقيقتها يبقى منظرها بقى شكله ايه الشيطان يا جماعة اللي كان فيه شجرة واحدة بس اللي محرمة على ادم وملايين الاشجار حلال لادم الشيطان ازاي خلى ادم ياكل من الشجرة دي انه زينها لك انه يحسسك ان هي دي ان الشاب يشوف بنت في الجامعة هي دي ده هي دي السعادة ان الشاب يشوف معصية هي اصلا حقيرة ملهاش قيمة يقول لك هي دي هي دي العيشة ولا بلاش هي دي الرواشة هي دي الدنيا فكلمة هي دي انه يمكيش لك المعصية يمكيش لك الشهوة اهو اهل الدنيا واهل المعاصي يشوفوا الدنيا يوم القيامة بعد ما مكياجة الشيطان راحت من عليها بعد ما مكياجة الشيطان راحت من على الشجرة فيتركوه ويذهبوا سابوا الوقت ست طب ما تسيب من الاول ما تتخدعش بالمنظر وسيب من الاول يا دي الحسره ويا دي الندم يبص للقهوه في هذا تركت درس المسجد يبص للمسلسل في هذا تركت صلاه الجماعه يبص للبنت في هذا تركت الله تبص يبص للماتش في هذا تركت الدرس ولا في هذا تركت صلاة الفجر يبص للنادي في هذا تركت صلاة القيام في الثلث الأخير من الليل ثم يتركوه ويذهبوا انتوا عارفين يا جماعة يعني ايه شيطان رجيم من ضمن معاني كلمة شيطان من شيطة من شط عارف لما يقولك الرز شط عارف لما يقولك استشط من الغضب يعني مخلوق شايط شايط عليك مخلوق من كتر حقده عليك يقول لك ده شايط ده لو اوعى تروح لفلان ده شايط منك ده لو شافك ممكن يقضي عليك اوعى اوعى تقرب منه هو كلمه شيطان يا جماعه من ضمن معناها ان واحد شايط منك واحد هي مولع من جواه من كتر الحقد عليك فقاعد كل وسائل خداع وكذب ووهم وتزيين ومكياج لكل حاجة هتقطع صلتك بالله لان الشيطان مش عايزك تعصي الشيطان عايز يقطع صلتك بالله شوف الشيطان بيقول لادم ايه يا ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين يعني ايه يعني هو مش بيقول له كل ده بيقول له ده ربنا ما حرمهاش عليك غير لان هي دي العيشة لان دي في مصلحتك يعني ايه يعني ربنا مش مش بيحب مصلحتي يعني ايه يخليك مش تعصي يخليك تسيء الظن بالله فيقطع صلتك بالله لان اكتر معصيه تقطع صلتك بينك وبين ربنا انك انت تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى يا جماعه الشيطان ده كائن فظيع فظيع لازم والله فعلا تتخذوه عدوا يعني شوف صورة الناس عشان تعرف خطورة الشيطان يا اخر صورة في اخر صورة في القرآن لما ربنا يحط لك اخر صورة في القرآن بتتكلم عن الشيطان ده موضوع خطير جدا تخيل ربنا اخر سورة في القرآن بيقول لك قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس يعني ايه كأن يعني فيلم مثلا عن الصراع العربي الاسرائيلي اخر مشهد فيه وانا بقى وانا بقى بنعرض لك الفيلم صورة اليهود وهم قاعدين يشتغلوا في التسليح وقاعدين يعدوا الجيوش وقاعد... يبقى انا عايز اقول لك ايه عايز اقول لك واحد نام اوعى تفتكر انك ختمت القران وجيت في اخر سوره يبقى نام اقفل القران ونام لا اقفل القران وقوم استعد للمعركه اللي بينك وبين الشيطان يا قل اعوذ برب الناس اعوذ يعني يا رب بجري عليك يا رب بلتجئ اليك بحتمي منك الحقني يا رب احميني منه يا رب قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس انا بستغيث بكل صفة من صفات عظمتك بستغيث بكل صفة من صفات رحمتك يا رب من شر الايه اسمع معايا من شر الوسواس الخناس الوسواس يعني ايه يوسوس الخناس اللي بيجري بسرعة اول ما تستعيذ ولا يعني ايه طب ما هو بعد ما يخلص هيرجع تاني بس هيرجع بصورة جديده يعني الشيطان بيجدد اساليبه معاك كل شوية لو جه يوسوس لك وفشل معاك انك تقع في المعصية دي بالطريقة الفلانية هيروح يجي لك بطريقة تانية بمكياج تاني بديكور تاني بمدخل تاني ما بيسعش منك ما بيقاسش من لحظة ما تتولد وينزلك للحظة ما تيجي تموت ويحاول انه يفترك عندنا في لحظة الموت في فتنة الممات ما بيقاسش منك كلمة الوسواس الخناس دي تحسسك بخطورة الشيطان انه متجدد الاساليب انه ما بيقاسش انه ما, بي... ما بيروح تروحش وبعد كده يسيبك لا ده هيرجع لك في شكل جديد فلازم تاخد بالك عرفت تخلص من الشيطان من فتنه النهارده است... استناه بالليل لو عرفت تخلص بالنهار استناه بالليل ولو عرفت تخلص منه بالليل استناه تاني يوم بالنهار الشيطان يا جماعه في معركه مستمره معاك قل اعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس يا الهي ده الشيطان عارف يوصل لاخطر نقطة فيك ده عارف يدخل يا جماعة اوضه التحكم بتاعت الموضوع ده كله ده عارف يدخل جوه صدرك ده عارف يتسرب منك مجرى الدم لغاية ما وصل في صدرك يعني معناها الشيطان بيحاول يحتلك من اخطر موضع لو عارف يسيطر عليها يسيطر عليك كلك ويسيطر على روحك كلها الذي يوسوس في صدور الناس من جوايا يا رب يعني الشيطان عارف يتوغل لغاية جوايا يعني انا في خطر عظيم يعني انا في معركة في غاية الخطورة من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يعني ايه من الجنة والناس كلمة خطيرة جدا والله يا جماعة كل اية في صوره الناس ترعبك من الجنة والناس يعني الشيطان عارف يحتل صدور مجموعة رهيبة من الانس ومن الجن عارف يجند جيوش مهولة من الانس والجن وبقى معاه الوقت شياطين انس وشياطين جن في الجيوش بتاعته بتساعده في اضلالك بتساعده في اضلالك على القنوات الفضائية بتساعده في اضلالك على ال... على الرمز بتاعت البلد بتساعده في اضلالك في اي مكان في معصية بتساعده في اضلالك في الجامعة بتساعده في اضلالك في اي من ساعة ما بتصحى لغاية ما تنام يعني الموضوع ما عادش وجهة شخص ده عاد مواجهة جيش مجند مسخر احتل صدره من جوه واصبح مستعبد لاوامر ابليس واصبح بيساعد ابليس على انه يحطك في الاخر في خطبة الشيطان في اهل النار والعياذ بالله يعني الموضوع ايه يعني الموضوع في غاية الخطورة والله يا جماعة سورة الناس بتعرفك ان الموضوع في غاية الخطورة وقال الشيطان عشان كده في اول سوره الناس قول اعوذ اعوذ يعني ايه اعوذ دي في اللغه لما واحد يجري على واحد ويقوم مستخبي كده في هدومه وفي ظهره ويقول له الحقني لما يكون في خطر رهيب يجري وراه اهو اعوذ دي يعني بتجري على ربنا تجري مش تقول اعوذ وانت قاعد مكانك يعني كلمه اعوذ دي فيها معنى عملي مش مجرد كلام نظري ده فيها انك انت بتجري وتحتمي بالله وتحتمي بطاعه الله وتحتمي بالدعاء والتوسل الى الله سبحانه وتعالى رمضان جاي يا جماعه رمضان جاي كلمه كبيره قوي برضه والله الشهر ورمضان يجي يعني الشهر ده والشهر بتاع رمضان لو انت فعلا فعلا استغلتهم صح تبقى صفقة حياتك ان شاء الله وقال الشيطان لما قضي الامر كلمة لما قضي الامر دي تفكرك بقول الله وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر يعني ايه كلمة كبيرة قوي يعني خلاص حسرة يعني لما الواحد يجي يتحسر يتقال له بعد ايه بعد ايه جاي تتحسر ويوم يعض الظالم على يديه يعني في آية في القرآن ان في ناس بتعض على اناملها من الغيظ ممكن واحد يعض على انامله ممكن واحد يعض على اصابعه انما يعض على يديه بني ادم من كتر الندم يدخل ايديه الاتنين جوه بقه ويعض عليهم ندمان بس بعد ايه بعد ايه جاي تندم بعد ايه جاي تقض على ايديك بعد ايه جاي تتوسل وتستغيث خلاص انت اللي ضيعت كل حاجة لما سيدنا ابراهيم ياما نصح ابوه ياما وعظ ابوه ياما ادى دروس تفكير ووعظ لابوه ياما استلاف به ان هو يتوب الى الله و- ويحتمل التوحيد يجي يوم القيامة ابو ابراهيم لما يشوف ابراهيم وابو ابراهيم هيلقى في النار يستغيث بابنه يقول له اليوم اطيع كل اعصيك ابدا خلاص انا ما عدتش اعصيك بعد كده بس يتوسل الى الله انه ينقذني بعد ايه بعد ايه جيت تتوسل لربنا ان هو ينقذك بعد كل يا جماعه الموضوع في غايه الخطوره سيدنا ابراهيم يجي يتوسل الى الله يمسخ ابوه ضبع والعياذ بالله ويتشال من رجليه الاربعه يترمي في جهنم زي اي كيس زباله بيترمي والعياذ بالله يعني كلمه بعد ايه بتمثل فعلا موقف كل موقف يوم القيامه كل موقف حتى اذا جاء احدهم الموت دخل القبر بقى ما كانش متوقع ان الكلام ده ص- ف- حق- حقيقي ما كانش متوقع ان ال- الاحاديث اللي احنا بنتكلمها عن عذاب القبر ده حقيقي حقيقي ما كانش متوقع الملكين وحساب الملكين ومنظر الملكين ما كانش متوقع اله- العالم الرهيب المهول اللي تحت الارض ما كانش متوقع الاحداث اللي ممكن يتعرض ليها فاول ما شاف كل ده قال رب ارجعون يا رب خلاص انا بتوسل بعظمتك انك ترجعني يا رب رجعني وانا اوصل الليل بالنهار في في الطاعه يا رب بعد ايه بعد ايه جاي تندم وبعد ايه جاي تبكي خلاص لا تحين مناص ما عادش ينفع انك انت تيجي تبكي دلوقتي الآية اللي احنا بنتكلم فيها وقال الشيطان لما قضي الأمر الآية اللي بعدها على طول وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار تخيل الحسرة الحسرة بتاعت واحد في الموقف ده ويشوف أهل الجنة وهم داخلين الجنة أن تقول نفس يا حسرة مش يا حسرة يا حسرة ده قاعد يولول ويمد في الولولة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله ما كنتش اعرف انك عظيم كده يا رب ما كنتش اعرف ان جنابك عظيم كده يا رب ما كنتش اعرف ان غضبك شديد من العصاة كده يا رب يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين لما يشوف الملك صفا صفا ويشوف الملائكة منكسرة بين ربنا ويشوف الملائكة والرسل المقربين جالسين على ركابهم ويشوف الصالحين مرعوبين يا ما كنتش اعرف ان الموضوع كده يا رب بس بعد ايه ما كنتش تعرف بعد ايه او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين انت بيقولوا الكلمة دي يا جماعة بيقولوها لما يشوفوا ال ال ال اهل الدين واهل الطاعة وهم طالعين على منابر من نور يوم القيامة منابر عالية عشان اهل المحشر كلهم يشوفوها ومن نور عشان وسط ظلمات المحشر تبقى مبهرة لاهل المحشر كلهم لما يشوفوا حفلات منابر النور بتاعت اهل الحب في الله ي- ي- يندموا باشد الندم يا يا حسرة لو ان الله هداني كان زمان دلوقتي على منابر من نور لما يشوفوا يا جماعة وفد المتقين وهم بيساقوا الى الرحمن عشان ينظروا في وجه الله يتحسروا ويتألموا واشد مشهد يقطع القلب اشد مشهد يفرفت القلب انت عارف المشهد ده انت ممكن تجربه امتى تجربه في الصيف الرهيب والحر الرهيب اللي احنا فيه ده لما تعطش قوي قوي قوي وتيجي لما العطش يزيد تلاقي ازازة مية ساقعة متلجة قدامك والبخار متكثف على الازازة من بره كده فانت عارف ان المية دي ساقعة وانت هتموت من العطش واقف في الشمس واقف في الحر هتموت عشان تشربها اول ما تيجي تمد ايدك واحد يقول لك لا ممنوع ممنوع ده انت ممكن تتعارك انت وهو فيها ده انت ممكن تقتصر انت وهو فيها ممنوع ازاي خلاص عشان كده من اصعب الايات اللي تزلزل قلبك في القرآن قول الله سبحانه وتعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل وحيل بينهم وحين ما يشتهون الايه ديت احنا بنقراها على ان يعني ما عادش هيشرب ما عادش هياكل ما عادش هيشبع ما عادش هيستمتع ط- المعنى ده فظيع بس في معنى افظع يا جماعه الناس دي اذا الجنه اسلفت الناس دي لما هتشوف الجنه يوم القيامه لما تشوف الجنه وبتهتز وتشوف الانوار بتاعتها من بره وتشوف النعيم الرهيب بتاعها وتشوف مشاهد انت انت متخيل ان في وسط عطش القيامة الرهيب تشوف انهار الجنة وتشوف قصور الجنة وتشوف حور الجنة وتشوف اهل الجنة بتعمل لهم احتفالات رهيبة على باب الجنة انت متخيل وسط العطش الرهيب اللي الح- الحلقة هيتمزق هيتقطع حتت من وسط من شدة الحر انت متخيل في المنظر ده تشوف الجنة ساعتها العصاة مش هيبصوا ويندموا ويعيطوا ويكفوا على ركابهم لا ده هيقتلوا قتال عنيف عشان يدخلوا الجنة ما هو انسان انسان يشوف انا اعتقد والله يا جماعة ان القتال اللي اهل ال- ال- ال- الجحود والمعاصي والفجور هيقتلوه عشان يدخلوا الجنة اشد من القتال اللي هيقتلوه وهم بيتسحبوا على وجوههم الى النار عشان كده انا مش قادر اتخيل درجة مقاومته ممكن تبقى ايه لكن بلمحها في قول الله وهم لا ينصرون تلاقيها بتتكرر في ايات القيامة كلمة وهم لا ينصرون يعني لا ينصرون يعني ايه؟ هيقتلهم هيقتلوا لدرجة ان مقاومتهم عشان يدخلوا الجنة هتوصل لدرجة القتال عايزين ينتصروا على الملائكة عشان يدخلوا الجنة عشان يشربوا هيموتوا عشان يشربوا متخيل 100 واحد مثلا يوم القيامة وخلاص ما فيش منهم او 100 واحد في صحراء طاحلة ولقوا كوباية مية واحدة بس متخيل هيقتلوا بعض قد ايه عشان مين اللي ياخدها قتال ما هياش حاجة بسيطة معنى رهيب ان في الاخرة وفي القبر لما يتقال للفاجر والعياذ بالله يشوف الجنة ويتقال له هذا كان مقامك في الجنة لو كنت اطعت الله لو كنت اطعت لو كنت تبت لو كنت التزمت لو كنت عشت حياة الملتزمين لو كنت عشت لدينك لو كنت دعوت الى الله لو كنت نظرت نفسك للدين كان ده هيبقى مقامك في الجنة هذا كان مقامك في الجنة نفس التحسير اهو وحيل بينهم وبين ما يشتهون هيشوفوا في القبر وهيشوفوا يوم القيامة وهينطلقوا لك المجانين يقاوموا عشان يوصلوا لاشد مقاومة بس يحال بينهم وبين كل ده عشان كده من ضمن المعاني ال- ال- ال- ال- الصعبة جدا معنى الجنود التي لا تقهر لله اتبدأ من الجنود التي لا تقهر ملائكة القيامة ملائكة القيامة من ضمن جنود الله التي لا تقهر يا جماعة مفيش حد يقدر يقاوم يوم القيامة مفيش حد يقدر يقاومهم وهم بيبعدوا عن الجنة او هيقاومهم وهم بيتحفوا بيه الى النار من ضمن الجنود التي لا تقهر جنود او ملائكة النار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم انت متوقع مقاومة اهل النار لما هيدخلوا النار يبقى شكلها ايه انا عايزك تتوقع احنا متوقعين ان اهل النار هيدخل اشرب الحميم هيشرب اشرب الزقوم هيشرب يطرحوا يا جماعة ده هتحصل يعني مقاومات قتالية داخل النار وهم لا ينصرون امال يعني ايه كلمة وهم لا ينصرون هيحاولوا ي- يف- يخرجوا من هذا العذاب بجنون هيحاولوا وهم فاقدين عقلهم اذا دخل اهل النار النار فلا والله لا تذوق عينهم غمض نوم ابدا ولا والله لا يطؤون باقدامهم اديم ارض ابدا ولا والله لا ينظرون باعينهم الى سماء ابدا ولا والله لا يشربون ماء باردا ابدا والعياذ بالله منظر رهيب الجند الثالث الذي لا يقهر الموت الواحد لما بيعيش كده مع اخر لحظات في عمر الكرة الارضية وفي عمر الكون قبل يوم القيامة الواحد بيتخيل يا جماعة منظر لما اهل الارض كلهم يموتوا ولسه اهل السماوات هيموتوا ملائكة السماوات السبعة دي هتموت هتموت ملائكة السماوات السبعة هتموت ازاي انت متخيل انا عاي... انت عارف انا عايز اقول لك الكلام ده ليه عشان افكرك اذا كان دول هيموتوا انت مش هتموت هتموت والله العظيم هتموت اوعى تفتكر انك انت ما انتش هتموت هتموت اذا كان ملائكة سبات سبعة اللي قضت الوف السنين في العبادة هتموت الملائكة اللي كانت بتطوف حوالين البيت المعمور كل يوم سبعين الف ملك هتموت هتموت الملائكة اللي كانت لما الفاجر يجي تصعد روحه جيش ملائكة وجوههم سوداء يجلسون منه بد البصر هيموتوا هيموتوا كل دول هيموتوا ده جبريل هيموت يا جماعة جبريل جبريل قوته بلغت ان 23 سنة في عمر عمر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام سبع سماوات طالع نازل في لحظات بيطلع سبع سماوات وينزل سبع سماوات جبريل اللي قوته بلغت ان بجناح منه شال قرى قوم لوط وهبدها خسف بها الارض جبريل اللي ب- اللي اللي له 600 جناح مفيش انسان يقدر يتخيل منظرهم وهو فاردهم جبريل يموت يموت انت متخيل موت حملة العرش العرش ده اضخم مخلوق في الكون كله متخيل قوتهم متخيل ان في اربع ملائكه حامله اضخم مخلوق في الكون كله طب دول لما هيموتوا مين اللي هيشيل العرش الله هو اللي كان شايل العرش وشايلهم يا جماعه هو اللي كان حاملهم وحامل العرش سبحانه وتعالى انت متخيل ان ملك الموت هيموت ملك الموت هيموت ملك الموت اللي قبض ارواح المليارات مفيش واحد استعصى عليه ان ملك مفيش ملك استعصى على ملك الموت ان يقبض روحه ملك الموت هيقبض. انت متخيل ان ان ال- ال- اللي قاعدين يسبحوا حوالين العرش ويطوفوا حوالين العرش اسرائيل الملك ملك الصور اللي منفخه منه الكون كله هيتقلب هيموت يا الهي يبقى متخيل اخر المخلوقات على وجه الكون كله كل اللي على الارض ماتوا وبعد كده كل سكان السماوات ماتوا وبعد كده حملة العرش ماتوا وبعد كده جبريل مات وبعد كده اسرافيل مات وبعد كده ملك الموت مات وبقي الله بقي الحي الذي لا يموت بقي الحي القيوم فيقبض الارض بيمينه ويطوي السماوات ويهز الكون بيديه ويقول انا الملك اه يا غلبان يا ابن ادم اه لو كنت عرفت قدرك وعرفت قدر الله انا الملك اين الملوك فرعون اللي قال انا ربكم الاعلى فين النمرود اللي وقف يقول انا وحي واميد فين حمزه البسيوني اللي كان بيقول لك لو ربنا نزل هحبسه في ال في ال والعياذ بالله فين الكبابره فين والمليارديرات فين والحكام فين والشعب الروش فين والرؤساء فين والوزراء فين واعضاء مجالس الامه ومجالس كل دول فين انا الملك دول ماتوا وانت عشان تعرف يعني ايه رب ويعني ايه عبد هتموت والله العظيم هتموت هتموت يا جماعة دي جنود لا تقهر يا جماعة جنود لا تقهر ايه الجنود التي لا تقهر الجنود ملائكة القبر ملائكة القيامة ملائكة النار الموت جندي لا يقهر ولن يستطيع احد ان يقهر الموت على الاطلاق او ان يقهر او ان يمنع نفسه عن الموت على الاطلاق ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين ده انا كنت هعمل عمل او تقول حين ترى العذاب لما اشوف كل اهوال العذاب واهوال القيامة او تقول حين ترى العذاب لما اشوف العذاب ويبدأ يبقى بعد ايه بعد ايه هتندم وبعد ايه هتتألم وبعد ايه لما يجي واحد شايل ناقة على كتفه ويروح لرسول الله اغثني يا رسول الله لا يأتيني احدكم يحمل ناقة على كتفه يقول اغثني يا رسول الله فاقول له لا املك لك من الله شيئا اغثني بعد ايه بعد ايه جاي تستغيث وتتألم وتتندم ما عادش خلاص وقت الاستغاثة وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم بقى ربنا يقول لك ان الدنيا دي جناح بعوضة ما تسويش جد يا اسك ميت وانا اقول لك ان وانا اقول لك ان ده عم ده دي العيش يا عم عيش حياتك يا عم هي دي تسمع كلامي وتسيب كلام ربنا بقى ربنا يقول لك صلاة الجماعة ب 25 درجة وانا اقول لك يا عم لا يهم ولا يهمك الوقت موجود تسمع كلامه وتسيب كلام ربنا بقى ربنا يقول لك الاختلاط حرام وانا اقول لك يا ست ده زي اخوك كده محترم وانت محترمة تسمعي كلامي وتسيب كلام ربنا بقى ربنا يوعظك ويدلك وانا ضلمها لك تسيب نور ربنا وتمشي في طريق الضلمة بتاعي ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم بصراحة كده خلاص عينين مكشوفة اول مرة هيصدق وما كان لي عليكم من سلطان عمركم شفتم خمس شياطين ماسكين شاب بيجرجروه غصب عنه والله لا انت قاعد على القهوه يقول لهم انا مش عايز اقعد على القهوه عمركم شفتم خمس شياطين ماسكين بنت لازم تروحي تكلميه وهي تقول انا مش عايز اكلمه انا خايفه من عمركم شفتم وما كان لي عليكم من سلطان مفيش اي عذر ليك مفيش اي جنس سلطان كان ليه عليك انت اللي كنت عايز فاول ما دعيت كان ليك اراده حره عشان كده لما جم يوم القيامه يقولوا ربنا غلبت علينا شقوتنا يا رب قضاء وقدر قال اخفأوا فيها ولا تكلمون وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي ان دعوتكم فا ده انا لسه بقول لك اتفرج لقيتك بتتفرج بقالك كذا ساعة ده انا لسه عاوز اقول لك بص لقيتك بتتكلم ده انا لسه عاوز اقول لك بتتكلم لقيتك ماشي معاها ده انا لسه عايز اقول لك ادي نص لقيتك بعت خمس رسايل ده انا لسه عايز اقول لك اكشفي حته من شعرك لقيتك بتعمل ايه عند الكوافير الا ان دعوتكم فاستجبتم لي استجبتم لي ده ربنا يقول لك استجيبوا لربكم وتستجيب للشيطان تستجيب لعدو الله وعدوك الا ان دعوتكم فاستجبتم لي استجيبوا لربكم من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله اسمع يومئذ يصدعون عارف لما مبنى يصدع عارف لما جبل يصدع عارف لما برج يصدع انهيار انهيار عصبي بيحصل لك يوم انهيار نفسي انهيار احلامك وطموحاتك ورغبتك انك تعيش انسان سعيد بتنهار قدام عينيك لو انت عصيت ربنا سبحانه وتعالى انهيار والعياذ بالله الا ان دعوتكم فاستجبتم لي استجيبوا لربكم انتوا عارفين يا جماعه يعني ايه لما ربنا يقول لي ويقول لك استجيبوا لربكم عارفين يعني ايه كلمه استجيبوا لربكم يعني يا الهي يعني ربنا نادى عليك فما ردتش فنادى تاني فما ردتش فبيقول لك انا بنادي عليك ما بتردش عليا ليه انا بنادي عليك استجيب ليا ده انا ناديت عليك كذا مره انت ما بتردش ليه فبرضه ما ردتش فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله استجيب بقى والا يعني متخيلين الكلمه يا جماعه ربنا يقول لنا كده سبحان الله العلي العظيم الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم يا احنا بنقول بعد ايه بعد ايه الشيطان بيجي في الاخر يقول ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي ما تصرخوش اصلا ما يسمعوا الكلام ده هيصرخوا صراخ لا يوصف انا افتكر مره والله يا جماعه انا كنت في ثالثه كليه تقريبا ايامها شفت وانا نايم كده شفت ان اهل النار بيعذبوا في النار وشفت كان قرئ عليهم ايه ان هم خالدين في النار والعياذ بالله انا سمعت صوت صراخ والله العظيم انا فضلت بعدها فتره مش عارف اعيش مش عارف اعيش ومش فاهم الرؤية بعد كده فهمت ان اللي يشوف رؤية عن النار او عن الجنة او عن القيامة او عن اهوال القيامة او عذاب القبر دي معناها شد حيلك في العبادة دي معناها ربنا بيوعظك وبيذكرك في الاخر عشان تشد حيلك في الالتزام والعبادة ف... ف... ف... ده انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي بعد ايه جايين تصرخوا بعد ايه جايين تصوتوا فلا تلوموني ولوموا انفسكم يا متخيلين الشيطان الوقت سبحان الله العلي العظيم لوموا انفسكم ليه فطوعت له نفسه وقتل اخيه انت السبب انت السبب اوعى تلوم انما الوقت في مشهد كوميدي مضحك واحد شايل شوال وبيجري وبيجري وبيجري واحد يلم طعام واحد يلم فلوس واحد يلم كل حاجه في الشجري جه وقت جه جه عند شجره انا مستعد انا عايز استريح بقى فجه يطلع الشوال عشان يطلع اللي هو جمعه فوجئ انه فاضي بيقلب الشوال بجنون ايه ده الشوال فاضي ازاي ده انا ضيعت عمري قبل في الشوال ده هو فلا تلوموني ولوموا انفسكم ليه يا جماعة كان الشوال مثقوب كان الشوال فيه ثقب كان بيعمل حسنات بس كان بيضيعها كان الشيطان بيخليه يقع في فتن يضيع بيه الحسنات اوعى تثقب الشوال بتاعك بمسلسل اوعى تثقب الشوال بتاعك بقعدة على يعني قعدة في معصية في مكان معصية اوعى تثقب الشوال بتاعك بعلاقة بولد اوعى تثقب الشوال بتاعك او صعيفة الحسنات بتاعك يعني مكياج كبيرة في حياتك كل واحد مننا في ثقوب كبيرة في حياته ايه هي الثقوب الكبيرة في حياتك لازم تفكر من الوقت احسن تيجي يوم القيامة تصدم ان كل اللي الواحد عمله فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي صرخ اندم عيط انزل دور على في ارض المحشر خمسين الف سنة على حد يديك حسنة اقعد اخبط في الشوال امسك في خناقه امسكي في خناقه دور على اعمل اي حاجة اتنين شباب كنت بسمعهم كده فواحد بالتاني بيقول يا عم انت رايح لما انت رايح النار قال له يا عم احنا رايحين النار طب يبقى اديني مز تعرف انت فين في جهنم والحياذ بالله شايفين الاستهتار يا جماعة ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي بوس رجلين واحد واحد عشان يديك حسنة ما حدش هيديك حسنة خلص الخمسين الف سنة لف على كل واحدة كنت تعرفها ولف على كل واحد كنت تعرفيه ولف على كل مغني شيل واحد اتفتن بيه ولف على كل واحد غواك في معصية من المعاصي لف خمسين الف سنة شوف مين اللي هيديك حسنة اني كفرت بما اشركتموني من قبل كفرت بالقهوة وبالاختلاط وبالمعاصي في حد يكفر بالدين اللي هو اكبر مزور في التاريخ شوف اخر كلمة بقى في الاية ان الظالمين لهم عذاب اليم بس تخلص الخطبة ويتفرغوا للعذاب الاليم اللي هم معدين فيه عذاب يا جماعه يا جماعه ان الظالمين لهم عذاب اليم دي ك... يا جماعة انا احنا ممكن اتكلمنا عن النار انما من الحاجات اللي لازم توقفك قدام النار الفاظها يعني انا مش هكلمك عن النار انا كلامك بس عن الفاظ لازم توقفك لما ربنا يسمي جزء من جهنم سقر انت عارف يعني ايه سقر يقول لك سقرته الشمس يعني دوبته يعني نفع يعني سقر دي بتذيب اللحم بتدوب لحم العاصي والعياذ بالله انت عارف يعني ايه الحطمه ده اسم من اسماء جزء من جهنم في النار الحطمه التي تحطم العظم ده بتحطم الحجاره مش بتحطم عظم الانسان انت عارف يعني ايه لهم عذاب عظيم احد السلف بيقول عظيم اي ينفذ الى عظم الانسان ينفذ يتخلل جسمه ينفذ الى عظمه انت عارف يعني ايه الا حميما وغساقا انا دلوقتي مش بكلمك عن النار انا بكلمكش ثقه فيها ايه ما بكلمكش الحطمه فيها ايه انا بكلمك الالفاظ اللي انت بتقراها معناها بس ايه ده ده ده, ده العنوان انا بكلمكش في الموضوع جواه ايه الا حميما وغساقا انت عارف الحميم ده قمه الغليان والحر والغساق ده قمه البرد والتليج التلج يعني هو الواحد يستريح من النار شويه بالجليد يستريح مين يا جماعة يعني الواحد فوجئ فوجئ من فترة قريبة ان اي مادة لما درجة حرارتها تقل عن سالب 30 او سالب 40 تحت الصفر بتحرق زي النار بالظبط زي النار بالظبط يعني واحد كان بيعمل تجارب جت نقطة من مادة درجة حرارتها سالب 190 على ايديه ايديه اتحرقت فواحد مذهول بيقول له ازاي اتحرقت ده ده جاء تلج قال له لا ده تحرق زي النار بالظبط واحد تاني بيقول يعني كان بيصلح التلاجة بتاعته فغاز الفريون المفروض ده هو اللي بيتلج كل حاجة في التلاجة فبيقول حاجة منه بس جت حاجة منه اتنطرت على ايديه بيقول بيحرق زي النار بالظبط والعياذ بالله يعني منظر التلاجات ال- ال- التلاجات الكبيرة اللي بتخزن فيها اللحوم لمدة سنة ولمدة شهور الواحد يعني الواحد لما يقف قدام واحدة منهم كده يقول طب طب انا ادخل ازاي طب انا لو دخلت في مكان زي ده واتقفل عليا اعيش فيه ازاي الا حميما وغساقا لما ربنا يقول لك عن جهنم اعدت اعدت يعني خلاص موجودة اللحظة اللي احنا بنتكلم عليها دي فيها الوقت السكر موجودة والنار موجودة وكل ده موجود يعني تخيل لما النتيجة في الاخر هتطلع واحد في الالف نتيجة النجاة هتطلع واحد في الالف يعني ايه يعني واحد رايح الجنة وتسعة وتسعمائة تسعين رايحين نار يعني ايه برضه يعني يوم تبيض وجوه تسود وجوه الف من كل الف وش تسعة وتسعة تسعة تسعمية تسعة وتسعين وش هيسود ووش واحد هيبيض انت الوش اللي هيبيض بالالف يعني من كل الف واحد هيعدي على الصراط 999 واحد هيقعوا والواحد اللي هيعدي انت اللي تعدي يعني من كل الف واحد هيتوزن اعمالهم على الميزان 999 واحد هتطب كافة السيئات وواحد هتطب كافة الحسنات انت انت الواحد من الالف ده يعني من كل الف صحيفة هتتطاير 999 واحد هياخدها بالشمال واحد بس اللي هياخدها باليمين يعني ايه يا جماعة يعني نتيجة خطيرة جدا يعني 999 واحد من كل 1000 هيساقوا على وجوههم الى النار وواحد اللي هيساق به الى الجنة يبقى ان الظالمين لهم عذاب اليم اه ان الظالمين لهم عذاب اليم فعلا والله يا جماعة يعني عايزين ايه عايزين ايه انا انا انا انا بكلمكم دلوقتي عن الشيطان عايز يوديك لفين الشيطان عايز يوديني ويوديك هو لا يائس مني ولا منك ده ياما اضل اللي احسن مننا واللي اثبت مننا واللي اقوى مننا الشيطان يا جماعه عايز يودينا فين ده موضوع حاسب احسن تكون قفلت كل الابواب بتاعه الحصن بتاعك بس لسه في شباك صغير موارب ما انتش واخد بالك ان الشيطان ممكن يقفز عليك منه يا شباب يا شباب انما هذه الحياه الدنيا متاع عايزين ايه من دنيا ربنا قال عليها وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب عايزين ايه من دنيا الرسول عليه السلام قال عليها انها لا تساوي عند الله جناح بعوضة عايزين ايه من دنيا ربنا قال عليها انما مثل الحياة الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح سامع ربنا بيقول لك الايه دي سامعها بقلبك سامع الرسول عليه السلام بيقول لك الاحاديث دي بقلبك سامعين ولا لا يا جماعه يعني انا عايز الله والله يعني ايه اللي يستاهل مقمع واحد من مقامع النار ايه اللي يستاهل لحظة واحدة من لحظات جهنم ايه اللي يستاهل دقيقة دقيقة دقيقة ايه ده انت فاكر ان دقيقة في جهنم دي سهلة يعني انا انا عايز مرة اديكوا درس بس يعني مرة ترغيب ومرة ترهيب ومرة عن حب الله ومرة يعني هننوع ان شاء الله ولكن انا عايز مرة اديكوا درس باذن الله عن دقيقة و... ع- لا مش دقيقة على 10 ثواني في جهنم ممكن يعملوا ايه طب انت هتعرف كده منين يعني وهتتخيل لا, لا ده الكلام ده له له طرق له طرق من واحنا في الدنيا نقدر نفهمها فيعني قال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي والنتيجة والنتيجة فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم بيتشفى فيهم وهو بيقول لهم في الاخر النتيجة النهائية بتاعة الامتحان يعني لسه شهر على رمضان لسه شهر شعبان يوم الثلاث الجاي لازم يا جماعة نشيل الفكر ده لازم نشيل فكر ان لسه 33 يوم على رمضان ونكلم كل الناس اللي لسه 33 يوم على رمضان احنا الوقت فرصة عمرنا لينا ولكل اصحابنا اللي احنا عارفينهم ولكل حد انت عايزه يتوب الى الله شهر واحد نبدأ بس نسخن كده ونعمل برنامج طاعة ونبدأ نسمع شرايط كتير ونبدأ نصوم نصوم عشان نتدرب على الطاعة في رمضان عشان ما تدخلش رمضان تلاقي نفسك خلاص الصيام هيموتك ما انتش قادر طابط بالنهار وبعد ما تقلت في الفطار مش قادر طابط بالليل لا لا لا, لا. اتعود من الوقت على الصيام عشان الموضوع يخف عليك والعبادة تخف عليك في رمضان يا جماعة طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير الوقت اعمالك هترفع في بعض الاقوال في ليلة النصف من شعبان يعني انت لسه لك 18 يوم وصاحبت السنة اللي فاتت تترفع ويفصل في كل حسنة فيها تقبل ولا لا ويفصل في كل معصية فيها ترد ولا لا فاحنا الوقت يعني احنا الوقت في ايام خطيرة جدا جدا جدا اه، صحيفتنا هتترفع عن سنة كما بدل من السنة دي تقف تتحاسب عليها خمسين الف سنة يوم القيامة السنة دي شيلها شيلها من على ظهرك شيلها من حساباتك واكثر من الاستغفار ونحاول نختم القرآن مرة قبل رمضان يا جماعة مرة ده اهم حاجة ان قبل رمضان الجاي ما يجي ان شاء الله نحاول نختم القرآن مرة ليه عشان يعني نظام بس ايه واحد هيسافر بالعربية بتاعته سفر طويل هيكشف على الزيت وهيشحمها وهي- يعني لين العربية بتاعتك بقى لين قلبك اعمل تمارين احماء ولياقة ايمانية كده عشان تدخل رمضان وانت جاهز باذن الله سبحانه وتعالى واتمنى ان الشباب يجتهدوا الشهر ده الشهر ده في الدعوة الى الله الشهر ده يا جماعه اجتهدوا جدا جدا في الدعوه والله لان الشهر ده والشهر اللي بعد اللي هو رمضان الشهرين دول اكبر موسم للتوبه في السنه كلها يعني 90% من الناس اللي بتتوب ده موسم موسم التوبه ده موسم تقييد الشيطان وغله و- و- وان هو يتحط في الاغلال وموسم التوبه الى الله فعايزين ان يعني يعني ان باذن الله سبحانه وتعالى الشهرين ده الشهر اللي هو بتاع شعبان ده نجتهد في الدعوه قدر المستطاع عشان ان شاء الله لما تيجي رمضان بقى تطيع ربنا يا سيدي وعشرة تابوا على ايديك يبقى ده 11 رمضان في ميزان حسناتك لان كل طاعتهم في ميزانك لو واحد بقى يعني اقعد اقعد حبيب قلبي ادخل على النت وادخل ادعو الناس وادخل على الرمز شوف مثلا حاجات معينه اثرت فيك وعرض على الناس وفوت على اصحابك و- بحيث ان الايام ده يا جماعه نجيب اخرنا في الدعوه الى الله ونختم المصحف قبل ان ياتي رمضان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك